قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد حيا الله إخواني وأخواتي في قناة الناس الحبيبة الحقيقة دي تاني حلقة بقى عن فلسطين الحبيبة الجريحة بس في الحلقه الاولانيه انا كنت شكرت اخونا الحبيب طبعا كل العاملين في قناه الناس واخواننا لكن طبعا على راسهم اخونا الاستاذ عبد الرشيد عاطف عبد الرشيد والاستاذ هاني البنا وقلت ان بشكر اخونا الشيخ صفوت والشيخ محمود وفاتني ان اشكر اخواني الاعزاء الاحباء الافاضل في الكويت الاخ محمد العوضي والاخ نبيل العوضي وجميع الاخوه على مستوى العالم اللي اتصلوا بيا وفعلا والله كانت كلماتهم مثبته ليا جدا جدا في المحاينه البسيطه بتاعتي ربنا يتقبل يا رب فيعني من باب من لا, لا يشكر الله من لا يشكر الناس انا قلت الكلام ده يعني جزاكم الله كل خير الحلقه السابقه اتكلمنا فيها عن فلسطين الحبيبه واتكلمنا عن مؤتمر بال سنة 1897 وقلنا بقى وعد بلفور سنة 17 إسقاط الخلافة حسبنا الله ونعم الوكيل سنة 24 سنة 27 الوكالة اليهودية لأعمال اللاجئين 37 مشروع التقسيم 47 قرار التقسيم 48 أقيم الكيان الصهيوني وكنا بدأنا نتكلم عن شرعية المقاومة وان ما دام في مقاومه يبقى في الحمد لله رب العالمين يعني استشهاد في سبيل الله وقلنا ان احنا مش زعلانين على شهدائنا هو بس المسلم بيحزن على الظلم اللي بيقع لكن وختمنا الحلقه السابقه بالايات في اخر سوره ابراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الى اخر الايات اللي قلناها هنستكمل النهاردة إن شاء الله ما دام في شرعية مقاومة إخواني أخواتي يبقى لابد إن المقاوم يكون مقتنع طبعا بقضيته ليه؟ علشان يثبت ثبات نسأل الله الثبات ما ياما في مقاومين ووصلوا في الآخر لا لا خلاص حط السلاح آه كده خلاص آه تعالوا بقى نبقوا حلوين وحبايب وحبينا بعضنا وبحنا لا لا لا ما ينفعش الكلام ده المسلم لابد ان يثبت طبعا الثبات من عند الله اه بس بناء على استعدادك انت بناء على استعدادك انت ولذلك احنا في الفاتحه الحمد لله فاتحه الكتاب في كل يوم واحنا بنقرا الفاتحه في الصلوات بنقول ايه اهدنا الصراط طريق المستقيم العدل اهدنا يعني ايه احنا ما اهتدناش لسه احنا مهتدين الحمد لله امال اهدنا اهدنا يعني ايه يعني ثبتنا يا رب يا رب ثبتنا يا رب بقدرتك ثبتنا على الطريق ما ياما في اصل تعرف دي عامله زي ايه زي ما تكون انت ماشي على الطريق السريع طالع مثلا من اسكندريه رايح القاهره فبتاخد الصحراوي الزراعي مثلا ها مع ان الصحراوي ما بقاش صحراوي دلوقتي زي ما بيقول انا ما شفتوش بقالي 8 سنين المهم اه تمشي على طول هتوصل القاهره لكن لو خدت انحراف يمين او شمال خلاص الله انت كنت رايح فين لما خلاص بقى راحت عليك لازم ترجع وتمشي صح يعني تمشي عدل على طول اهدنا الصراط الطريق المستقيم سورة الأنعام وأن هذا صراطي طريق مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اوعى تخش يمين ولا شمال لا فتفرق بكم عن سبيله وفي أول سورة النحل وعلى الله قصد السبيل ومنها من السبل دي الطرق دي ايه جائر ما ينفعش فانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم عشان كده بنطلب دايما من اخواننا المجاهدين في فلسطين في العراق في افغانستان في الصومال في اريتريا في كل مكان الثبات اثبت على الحق اللي انت فيه انت على الحق فتثبت على هذا الحق ثبات الثبات يعني انا لما بكون ماشي بعربيتي مثلا وبعدين جت عاصفه كبيره قوي كده وبتاع مش عارف اقف اقف اقف بس ها اثبت اثبت زي ما انت كده العاصفه تخبط العربيه تراب وبعدين الحمد لله العربيه سليمه في حاجه اتكسرت في حاجه بتاع لا يلا كمل ولذلك سوره النساء يا ايها الذين امنوا مم. امنوا طب ما هم امنوا اثبتوا يلي امنتم اثبتوا يلي بتجاهدهم يلي بتقتلهم يلي بتكافحهم يلي بتنضلهم في سبيل تحرير الارض والعرض اثبت اثبت اوعى تتهز اوعى يجيلك في السكه اغراء تاخد كام وتسكت امم طيب نتفاوض نتفاوض على ايه يا حبيبي الموضوع مش مش مش موضوع تفاوض انت بتتفاوض في ايه واحد واخد بطاقتي فيها الكريدت كارد بالحلال طبعا يعني وفيها فلوسي وفيها حاجتي كلها اهي هو خدها حرامي هو ولا مش حرامي حرامي سرق بطاقتي اه سرق بطاقتي هتعمل ايه يا وجدي والله هشوف انا قده والله هو اقوى مني يعني مش هقدر اخد منه بطاقتي لا والله مش هقدر حتى على الاقل في المرحله دي اه بس ما اعترفلوش بالحق ما اقولش خلاص بقى يبقى البطاقه دي اه بتاعته اصل هو خدها وانا مش قادر اخدها منه ما ينفعش لا بقول لك انا بقول لك حتى حتى لو انت ضعيف وبتقول مش قادر اخد البطاقه مش قادر اخد حق ما تعترفش ان البطاقه دي بقت بتاعته لا البطاقه دي بتاعتك بس مش قادر اخدها معلش هتاخدها بس مش دلوقتي لكن ما تقولش ان هو خلاص بقت بتاعته لا ما تعترفلوش بالحق اللي غصب منك انت لازم تاخد حقك الاول وبعدين تشوف ايه اللي ناقص منه ها وبعدين تحط حاجتك في جيبك وبعدين يلا تعال خدت حقك اه تعال نتفاوض يا سيدي تبقاش تعمل كده تاني مره آه اديني اللي كذا وانا اديك كذا يحصل كذا بعد ما اخد حقي انما احنا بنسمع كلام غريب دلوقتي كلام لا يدل على الثبات اطلاقا خليني اضرب مثل بعربيه واحد خد عربيتك امم وراح داهن لون تاني خالص بس وركب عربيتك وعمال يتفسح بيها ويروح ويجي بيها وانت عمال تشتكي بقى امم انا عايز عربيتي ولا حد بيسمع لك ولا حد هيديها لك ها انت بتقول عجزت انك انت انا مثلا انا بضرب لك مثلا بتقول عجزت انك انت تاخد عربيتك اوكي لا، يعني ماشي يعني بس هتقول ايه اوعى تقول خلاص بقت العربيه دي بتاعته بقى يلا بقى الله يسهل له بقى يلا الله لا يبارك له بقى الله يبارك له الله لا يبارك له الله يدعسه فيها يا رب ان شاء الله ربنا يموته فيها الله ده حقي مش ممكن اسيب حقي احنا بنسمع كلام خايب معلش معلش اصل هو ركب العربيه بقى خلاص واحد تاني اهبل منه بقى قال طب هو دلوقتي لو عطلك العربيه بتاعته بتاعتك يعني يتلطم في المواصلات لا حول ولا قوه الا بالله طب وانا مالي ولا المواضيع دي انت فاهمني انا عايز حق حقي ولا مش حقي ها فلسطين بلادنا ولا مش بلادنا واحد مره طلع قال لك آه، لا ما احنا بقى نعمل بقى معاهده وبعض المشايخ طلعوا قالوا آه، وده طبعا زحزحه عن الثبات برضه آه، نعمل معاهم معاهده ما فيش مشكله وصديقي بيجن ومن عمي حييف واخويا برليف و- واصل اللي موجودين دلوقتي غ- ما ما كان ده مش زي اليهود بتوع زمان اليهود بتوع زمان وحشين انما اليهود بتوع النهارده super high lux آه، يهود معدل يهود طباقي يهود VIP ها شوف الكلام الخايب ربك رد والله سبحانك يا رب القران ما هو قران غض طري القران كانه نازل دلوقتي حرف اللام نون سوره البقره ولن لام نون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى قال وا وا ولا الاثنين مش الاثنين مش متفقين مع بعض هم امتى بيتفقوا مع بعض ضدنا زي الامم المتحده على المسلمين هم؟ مجلس الخوف من اليهود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حرف لام نون يدل على ايه على نفي المستقبل اصل في لام ميم بتقول انا لم م- م- ميم انا لم اشرب الخمر ممكن تنخبل في دماغك وما في ناس ما ثبتتش ها جت في السكه وانحرفت في الاخر اللهم ثبتنا ها انما لما ربك يقول لم نون بيسموه نفي المستقبل نفي التأبيد قدام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى لا ايام النبي ولا بعدي ولا اللي بعدينا كمان حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم مش حق بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ها من ولي ولا نصير لا حد هينصرك من دون الله ولا والله ابدا من ولي ولا نصير سمعنا بقى الكلام ايامها قال لك ايه اه اليهود ده اصل اللي كانوا زمان كانوا وحشين دلوقتي وكانوا مش عارف ايه المهم انا يهمني الكلام اللي بقى ايه اللي بيسموه كلام ال- ال- ال- اللي متلبس بالادله يعني اللي بتاع المشايخ زي ما بيقولوا ايامها والعياذ بالله قال لك طب ما النبي عمل معاهم معاهده مش النبي عمل معاهده مع اليهود واحنا يجوز نعمل معاهم معاهده النبي لما راح المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم لقى ثلاث أنواع من اليهود يهود بنو قينقاع يهود بنو النضير يهود بنو قريظة قريظة يبقى عندك يهود بنو قينقاع النضير قريظة عمل معاهم عهد معاهدة فاحنا يجوز ان احنا نعمل معاهدة زي... لا استنى استنى اوعى تلخبط في الكلام حرام عليك تلبس على الناس دينهم لا يبقى حرام عليك ده تلبيس ليه اذا كنت بتعمل قياس ها ففي قاعده في القياس اسمها لابد من توحد عله القياس عله القياس يعني مثلا انا لما اجي اقول ايه آه معلش White Horse حرام ده نوع من انواع الخمر و- والشمبانيا والويسكي و Black and White وبلو ليبل والبلاوي الزرقاء دي كلها ده حرام اه وده حرام طب انت حرمت ده ليه عشان ده مسكر طب وده عشان ده مسكر برضه اه يعني في عله السكر اه يبقى ده مسكر اه وده مسكر اه يبقى ده حرام ويبقى ده حرام ها مثلا انت حرمت الخ- الخمر حرام اه طب ما الحشيش محرم الخمره مذكوره في القران ها لكن الحشيش مش مذكور مثلا والحشيش محرم ليه قياسا على الخمر ايه عله القياس الخمر بيذهب العقل خمرة مادة خمارة في اللغة يعني غطى دار ستر اللي جاء منها خمار المرأة المسلمة وليضربن بخمرهن على جيوبهن فتحة الصدر السبعة الديكولتين سورة النور ها فالخمار بيستر ويداري عورة المرأة والخمرة بتستر وتداري العقل فيبقى الحشيش بيعمل كده برضه بيستر وبيداري وبيذهب العقل ها الغريب بقى سبحانك يا رب الحشيش اللي مش مذكور في القرآن ومحرم قياسا على الخمر ممنوع وحرام ومجرم واللي يتعامل فيه يتقبض عليه واللي يتاجر فيه ويستجلبه إعدام والخمرة حلال ومباحة وبتتباع حكمتك يا رب اديني الصبر يا رب يبقى اللي محرم بنص القرآن في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر إنما الخمر والميسر الأمار والأنصاب ما ذبح على نصف والأزلام ثلاثة افعل لا تفعل لا شيء واحد مثلا مسافر بكرة يروح مطلع الثلاثة زي دول الثلاثة يروح عاملهم كده وبعدين إيه؟ ها إيه ده؟ أه افعل الآلهة بتقول لك اطلع لا لا تفعل الآلهة بتقول لا لا شيء عيد من تاني إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون ها فهل انتم منتهون الصحابه قالوا انتهينا ربنا انتهينا ربنا واحنا لا احنا حرمنا الحشيش وما سكنوا اللي يمسكوا هو هو هو والخمره متسابه مع ان ده متحرم سبحان الله قياسا على دي اذا عله القياس موجوده اللي هي الخمر لكن تعالى بقى بص الكلام الغلط دلوقتي واحد بيقول لك آم، ال- ال Seven Up حرام ليه قياسا على الخمر ازاي هو ال Seven Up بيسكر لا يبقى عله القياس هنا ايه مش متفقه لا يبقى الكلام غلط فلما يجي واحد يقول لك ان احنا نعمل معاهده مع اليهود زي النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل معاهده معاهم لا عله القياس غلط اللي هي ايه خلي بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه المكرمه بلده وجاء مهاجرا منها الى المدينه المنوره اه دي بلد جديده يبقى انت يا نبي صلى الله عليه وسلم هو اللي جاي جاي على المدينه المنوره جميل اول ما جه كانوا اليهود هناك بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظه ها آه، بنو بنو قري... آه، بنو آه، النضير حيي بن اخطب وبنو قريظه كعب بن اسد لما النبي جاء عليهم في المدينه هم موجودين قبل النبي بالاف السنين قالوا طب احنا قاعدين اه ودي بلدنا قاعدين فيها مم. ده راجل جاي علينا جديد آه. مش بلده مش مشكله لكن جاي بدين جديد يا ترى هيعمل معانا ايه هيضيع ديننا بقى ويضيعنا عشان الدين الجديد اللي هو جاي بيه فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنهم بانه عمل معاهم المعاهده قال لهم انا هعمل معاكم معاهده يا يهود ثلاث حاجات نحفظهم التعايش السلمي صح مفيش حرب لا لسه ولا حاجه ولا قتلتونا ولا هتعملوا معانا حاجه احنا جايين وبنعمل تعالى تعايش هنا بقى لا انت واخد ارضي ولا معتدي عليا ها ده انا كمان اللي جاي عليك اهو ها فانا بطمنك اهو التعايش السلمي يا بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظه اتنين عدم الاعتداء عدم الاعتداء لا تعتدوا علينا ولا نعتدي عليكم ثلاثة الدفاع المشترك الدفاع احنا وانتم المشترك لما حد يجي من بره على المدينة المنورة يعتدي علينا نحط ايدينا في ايد بعض احنا مسلمين وانتوا يهود مش مشكلة لان في عدو جاي دلوقتي فلازم ندافع عنه احنا الاثنين وندافع عن بلدنا اللي احنا موجودين فيها يبقى كان بنود المعاهدة ايه التعايش السلمي اثنين الدفاع المشترك ثلاثة عدم الاعتداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكرر تاني جاي من مكة للمدينة فهو اللي جاي عليهم فلقاهم فعامل معاهم معاهد عشان يطمنهم حسبي الله ونعم الوك- ونعم الوكيل في اللي بيقول نعمل زي النبي ما عمل هو احنا جينا لقينا اليهود قاعدين في فلسطين المحتلة يبقى علة القياس غلط يبقى علة القياس مش مظبوطة ها ما انا حكيت لك اهو من اول سنة 1897 ان فلسطين كانت بتاعت الفلسطينيين وقاعدين فيها عايشين زي اي بلد اليهود جم خدوها واحتلوها بموجب صلح بموجب آه، آه، وعد بلفور سنه 17 وزي ما قلت بقى 27 انشاء الوكاله اليهوديه لاعمال اللاج- اللاجئين 37 مشروع التقسيم 47 قرار التقسيم 48 نزل العلم البريطاني طلع الكيان علم الكيان الصهيوني يبقى ينفع هنا عله القياس ينفع هنا تقول لي اعمل معاهم معاهده معاهده ازاي هم واخدين ارضي ازاي واحد دخل بيتك انت ساكن في ثلاث اوض بصاله راح قاعد لك في الصاله واخد منهم اوضه كمان بس اقعد حط حاجتي هنا انا قاعد اهو الله طب ومراتي والعيال ماليش دعوه انا قاعد هنا انا قاعد على قلبك هنا هطلعك بتطلعني بضربك بتضربني ها ايوه كده لكن اوعى تيجي في لحظه خليك ثابت انا بتكلم على الثبات اوعى تيجي في لحظه تقول ايه خلاص بقول لك ايه تعال نتفاوض بقى اصله بقى له مده كبيره هنا بص الخبل بقى يا عيني طب لو كرشناه هيروح فين يرضيك يطلع بره يا- ما يروح البلد اللي هو جا منها الله ما كل واحد منهم جاي من بلد انت لو بصيت في الباسبورات اه بس ما بيكتبوش فيها زينا كده الجنسيه مصري الجنس لا الجنسيه يهودي يهودي انا جنسيتي يهودي مولود فين مولود بقى في المانيا ايطاليا فرنسا النمسا هولندا آه، آه، آه، مش مشكله في دي مش مشكله مش كلهم مهجرين وجايين طيب عشان كده احنا بنقول حتى اللي بيقول لك هيروحوا فين يا عيني سلامة عينك يا اخويا يروح البلاد اللي جم منها طب واللي اتولد في فلسطين يقعد يا حبيبي ما قلناش لا يقعد بس تبقى الغلبة ها لأصحاب الأرض والدين الدين الإسلامي ويعيشوا في ظل الدين الإسلامي زي النصارى والصليبيون ما عايشين معانا في مصر في ظل الدين الإسلامي مفيش مشاكل هم بيعملوا شوية- بيعملوا شوية حاجات كده ما- مش مشكلة دلوقتي مش موضوعي يعني ها لكن أهو لكن لا يمكن حاجة في لحظة وأقول تعال نتفاوض بقى يا اللي قاعد في الصالة واخد أوضة تعال نتفاوض بقى ايه ال- إيه المفاوضة بقى يا سيدي اضحك بقى يا سيدي آه، بص يا اخويا خليك في حالك انت في الصاله والاوضه اللي خدتهم وانا في ال- الاوضتين اللي فاضلين لا تيجي جنبي ولا اجي جنبك انت في حالك وانا في حالي تعال بقى نكتبه ورقه بقى ونكتبه اتفاق بالكلام ده يا نهارك اسود ده انت تبقى كده ايه كرست الظلم ده انت وافقت له ده انت بتقول له خلاص ال- الصاله والاوضه بقوا بتو- بقوا بتوعك تيجي بعد كده تطلعه منها لا يا حبيبي انت اللي قلت انت اللي... وبعدين ازاي هتعيش انت ومراتك وعيالك وواحد مغتصب ص- صاله اوضتك م- مثلا مثلا انا بضرب مثل ها ما ينفعش ما ينفعش خاصه ان المجرم ده اللي سرق الصاله والاوضه بيضربك وبيضرب مراتك وموت ابنك بيكسر لك بيتك ها و- وكل ده وانت تقول له السلام طب خد على قفاك مزيد من السلام طب خد شلوت دفع عجلة السلام طب ايه الحل لا بديل عن السلام يا ربي يا ربي ايه ده انت ازاي تقول كده ازاي بتقول كده لا لا لا لا لا لازم تثبت على الحق قلت لك البطاقه بتاعتي العربيه بتاعتي بيتي دول بتوعي والله ما اتنازل عنهم وانا ثابت ما خدتهمش دلوقتي هاخدهم قدام ما خدتهمش في الدنيا هاخدهم في الاخره انما مش هتنازل عن حقي مش هقول في لحظه خلاص يا عم الله يلا بقى الله يبارك لا الله لا يبارك لك الله ينتقم منك واخد حقي مني مش هسيبك فاحنا عايزين الثبات ولذلك هم ليه النهارده بدون تعصب ليه النهارده حماس هي اللي بتتحارب ليه حماس هي اللي بتتحارب النهارده لان هي اللي متمسكه هي اللي ثابته هي الثابته وانا بقول لبقيه المنظمات اللي موجوده بالله عليكم انتوا بداتوا كده انتوا بداتوا من حيث انتهيتم كده لا انتوا انتهيتم بغلط انتوا خلاص وضعتوا السلاح انتوا خلاص قلتوا ما في يا راجل ده حتى الاسم بيتبروا منه منظمه التحرير قال لك تحرير ايه استنى استنى ايه تحرير دي تحرير ايه واحنا ما هو اليهود محتلين ايوه محتلين لا لا لا خلاص خلاص هم دلوقتي بقوا حبايبنا وبقوا كويسين ومفاوضات و... مفاوضات في ايه بس يا ربي وتطلع من اوسلو على مدريد يا قلبي ما تحزن وايام ما بتاعه عزه ومديحه دي ولا كان اسمها غزه واريحه و... ها بلاوي لا لا لا احنا عايزين الثبات فلا بد من الثبات على الحق اثبتوا يا اخوانا انتم على الحق قول الحاجه دي بتاعتي والله ما هسيبها ولا هتزحزح عنها انا هضرب مثل بامراه وجوزها ستنا سميه بنت الخياط وجوزها سيدنا ياسر الاثنين مسلمين بيعذبوا عذاب شديد ليه عشان يسيبوا الدين هم؟ تمسكوا بالحق لا والله انا مسلم والله ما هسيب ديني طب خد بر... ب... عليه لعنه الله ابو جهل ضربها في اشرف مكان في جسمها ستنا سميه لقيت الله شهيده وهي عند الله شهيده وهي ما كانتش ميته شهيده مش كانت هتموت هم؟ ادي امراه مسلمه تثبت على الحق وتموت شهيده في سبيل الله تبارك وتعالى وتمسكها بالحق جوزها سيدنا ايه ياسر ها يموت شهيد برضه متمسك بالحق سيدنا عمار متمسك بالحق بس ظاهريا ها قول كفرت حاضر كفرت ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله نطقت بالكفر النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوف الثبات قال وكيف تجد قلبك سيبك من بقك اللي في قلبك هنا ايه قال مطمئن بالايمان يا رسول الله قال ان عادوا فعد لما يرجعوا يضربوك اديهم البزازه ايه هي البزازه آه، آه، كفرت كفرت بس كفرناه تخيل ناس كده بيضربوا واحد وبيعذبوه عشان يكفروه دول مسلمين لا طبعا اتنين ايه بد... ايه دول ايه ايه ملتهم ايه دول ها اهو بالظبط كده يضرب آه، كفرت بس خلاص كفرناه سيبه بقى وينزل القرآن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا لا اوعى دي ده موقف هنا والله أنا كل ما أتذكره كده أقول سبحان الله شوف يا أخي القوة والثبات يا رب يا رب يا رب احشرنا معاهم يا رب أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود اللي ماسكة ابنها رضيع تخيل أم وابنها رضيع وأخدود حافرين أخدود الله يلعنهم قتل أصحاب الأخدود دعاء بالقتل عليهم النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يجيبوا المؤمنين تعالى هنا أنا ربك أنا الإله أنا ولا مش أنا لا الله الله الله ارميه في النار ارميه في النار جايين يرموا دي عشان ابنها معاها ها ف آه، ابني ابني بترجع بيه قال يا أمة اصبري فإنك على الحق ايه يا ماما في ايه يعني اسلوبها يعني اثبت اثباتي يا امي انت على الحق مسكت في الولاء وراحت نازله في النار بس انا انا يقيني والله ان النار دي هي الجنه والله العظيم من ساعه ما حطوا رجلهم فيها هم في الجنه عند الله تبارك وتعالى الثبات ايها الاحباب فاحنا عايزين الثبات مش عايزين الكلام الخايب اللي كل شويه مفاوضات طب نقعد على الترابيزه طب ترابيزه مربعه ولا مدوره ولا سمبوكسه ولا ترابيزه ايه ايه إيه الكلام ده ايه الكلام ده أه، وكبير المفوضين وصغير المفوضين ما فيش تفاوض يا حبيبي اديني حقي الاول وبعد كده نشوف موضوع التفاوض ده هيمشي ازاي اديني حقي الاول واشوف حقي هيروح فين الله امال الدماء اللي راحت دي دي هدر لا والله وانا بحلف بالله سبحانك يا رب آه، يوم الثلاث خلق الله يوم الثلاث في بداية الخلق يوم الثلاث قتل هابيل أخاه آه، قتل قابيل أخاه هابيل يوم الثلاث قتل قابيل أخاه هابيل دم سيدنا هابيل ساح على الأرض فحرم الله من يوم الثلاث حرم الله على الأرض أن تشرب الدم لا ولذلك سبحانك يا رب تعال على أرض فيها تراب كده ما تبقاش مسافلتها يعني أرض تراب تراب كب مية تنزل كب عصير كب كب كب دم والله ما ينزل أبدا يتجلط صح يتجلط ليه ليه عشان يظل هكذا دم مين ده ولذلك اشتمني اتسامح مؤاخذه تف عليا يا ماشي يا سيدي مش مشكله ها اضربني ها ها, ها. لكن تقتلني ودمي يسيح كده لا ولذلك سوره الاسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا يطالب بالدم ده فلا يسرف في القتل انه كان منصورا الله بينصره والله هينصره والله انا مستبشر خير سبحان الله في رعد دلوقتي ومطر لا اله الا الله سبحانك يا رب انا بتكلم من جنوب افريقيا فوالله لعله خير يا رب اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللهم لك الحمد والشكر يا رب اللهم صيبا وابلا اللهم حوالينا لا علينا اللهم امين فلعله والله خير ان شاء الله ان شاء الله خير اذا ايها الاحباب ال- ال- ال- الثبات الثبات على الحق يا ريت يا ريت يا ريت النقطة اللي بعد كده يا ما فيه ناس ظلموا وكانوا ظلمة طب وإيه يعني يعني ايه يعني الله تبارك وتعالى خلقهم للنار وبعمل أهل النار عملوا ما هو الآية وإذا أخذ ربك من بني من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون مش مشكلة دول مجرمين بيقتلوا في المسلمين اللهم لك الحمد والشكر يا رب ان ربنا يجعل الخير على ايديهم وبالخير ده يخشوا بيه جهنم يعني دخلونا الجنه ويخشوا فينا جهنم بالله عليك في ناس اغبى من كده واحد مصر ان يدخلك يدخلك ج- الجنه ويخليك في اعلى الدرجات ويخش فيك جهنم جزاه الله عنا شر الجزاء ها هم كانوا الظالمين بقى دول كلهم الظالمون عبر التاريخ كانت دي خيبتهم هكمل لك الايه بس في سوره الاعراف سيدنا عمر بن الخطاب في ال- في الحديث بقى بتفسير الايه بيقول لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاه والسلام فسر الايه قال ايه؟ قال ان الله تبارك وتعالى مسح على ظهر سيدنا ادم بيمينه ها فاستخرج ذريه وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون طيب والتانيين وخلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون فقال صلى الله عليه وسلم ف... فواحد بيقول له طب يا رسول الله ففيما العمل طيب اذا كان بقى ربنا خلق دول وخلق دول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له كل ميسر لما خلق له دول بيعملوا بعمل اهل النار ودول بيعملوا بعمل اهل الجنه انا هسال كل واحد بقى بيسمعني انت بتعمل بعمل مين فكر شويه كده ربنا وفقك لعمل ايه اوعى اوعى تكون بتعمل عمل اهل جهنم والعياذ بالله اوعى انت دلوقتي اهو بتفكر اهو ها يا رب عملي اللي انا بعمله انا قاعد دلوقتي اهو في استوديو بنسجل و- ها ده عمل ايه ده يا رب عمل أهل الجنة يا رب الحمد لله ولذلك رحم الله من قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في شيء في أي شيء أقامك إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر في أي شيء أقامك أنا عايز أعرف عند الله مقامي آه أنا بعمل إيه أنا الحمد لله بنسجل في استوديو محاضرة إسلامية طيب غيرك قاعد بيرقص رقاصة دلوقتي غيرك قاعد دلوقتي عمال يطبل ويزمر الوقت ها فانظر في أي شيء أقامك يا ريت ناخد بالنا من دي إذا الظالمون عبر العصور اللهم حوالينا لا علينا اللهم حوالينا لا علينا اللهم وابلا صيبا يا رب العالمين اللهم اجعله وابلا صيبا يا رب العالمين طهورا آه اللهم وبلا صيبا اللهم حوالينا لا علينا اه ف الظالمون عبر العصور كلهم فين هم دلوقتي يعني هنضرب لك مثل بسيط اصحاب الاخدود اللي كنت بقول لك عليهم ابو جهل ابو لهب عتبه بن ربيعه شيبه بن, الو... بن ربيعه الوليد بن عتبه بن ربيعه الاسود بن عبد الاسد المخزومي امم هولاكو جنكيز خان ها هتلر ها موسوليني ها ها سبحان الله سبحان الله ده هولاك وجنكيز خان عليهم لعنة الله أهم كانوا في العراق وشوف النهاردة اللي بيحصل في العراق بس مع الفارق بقى مع الفارق المجرمين دول لما كانوا يفتحوا بلد كانوا شوف الإجرام يجيبوا الستات والرجالة والعيال والبقر والجاموس ويولعوا فيهم بالنار يولعوا نار فيهم طب ليه يا مجرم كده مثلا مثلا انت دخلت البلد محتل مثلا بتبقي عليها بت... مثلا لا ده يح... يحرقها خالص وبعدين يقول ايه ليه بيعمل كده يقول لك انا غضب الله على الارض انا غضب الله على الارض تخيل انا غضب الله على الارض فين هو دلوقتي بقى طبعا مع الفرق الكبير الحمد لله زمانهم كان يقال هذا ويمكن اللي قال هذا الكلام سيدنا ابن تيميه كان التتاري من دول من كتر الغلظه والكفر اللي هم بيعملوه ده اهو والحرق والتقتيل ومفيش رحمه كان يقول لك يلاقي واحد مسلم ماشي والتتاري معهوش السيف بتاعه فيوقفه يقول له ما تتحركش انا هروح اجيب السيف عشان اموتك يقول لك من الرعب والخوف ما كانش بيتحرك سبحان الله لا النهارده الحمد لله الوضع مختلف اهو ادينا الحمد لله شوف اخواننا في العراق ثبتهم الله الحمد لله رب العالمين رافعين راسنا في افغانستان في اريتريا في الصومال في كل بلد يكلم فيها الاسلام تجد المسلم الحمد لله قوي فعايز اقول لك ان الظلمه مصيرهم مزبله التاريخ في الدنيا وجهنم في الاخره وجهنم يحشر المتكبرون يوم القيامه كالذر عارف زي النمل يطأهم الناس الناس وهي ماشيه تدوس عليهم يطأهم الناس هكذا فاوعى تحط في دماغك سبحان الله امنت بالله طب ما هادي شارون اهو مش سنتين وكم شهر اهو نايم على ظهره ويقطعه في جسمه ويقطعه في لحمه ولا هو ميت ولا هو حي سبحان الله ايه من ايات الله لعل الله سبحانه وتعالى بي بيورينا اهو اه بص بص مصارع الظالمين لا لا لا سيبك من الدنيا الدنيا دي مش مقياس ما ياما ما ياما ظالمون طلعوا في جنازاتهم بالملايين والناس كانت بتهتف ليهم لا لا لا في اخره استنى عشان الموازين تنضبط احنا بس بنقول ربنا بيورينا في الدنيا يعني عشان يقوي ايماننا بس ويثبت ايماننا شويه لكن الله تبارك وتعالى يوضح في القران خلي بالك لان بعض الناس بتقول كلام كفر يقول لك ربنا سايبهم ليه بقالهم كام سنه يا رب انت فين استغفر الله العظيم استغفر الله لسه مكانتهم في جهنم ما جاتش ما هو واحد مره بيقول لي فلان كل ما بتدعو عليه ربنا بيديله الصحه ومش عارف ايه وحلو يا اخويا اهو اقول سبحان الله سبحان الله مكانته في جهنم لم يصل اليها بعد يوم ان يصل الى مكانته في جهنم سيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر وادي شارون اهو مثل قدامنا اهو سبحان الله ها الله يقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم لا والله لا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين عذاب مهين ها سورة آل آه، سورة المؤمنون أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون لا والله لا والله فاوعى خلي الامور منضبطه في ذهنك كل دول مجرمون يعملون بعمل اهل النار وربنا بيكرمنا على ايديهم اختم النقطه دي لو تفتكر طليحه بن خويلد الاسدي رضي الله عنه وارضاه كان من صحابه النبي عليه السلام وسبحان الله يقال كان من كتاب الوحي وارتد عن الاسلام ها وايما كان مرتدا عن الاسلام قتل اثنين من خيره الصحابه واحد اسمه سيدنا عكاشه بن محصن فهتفتكروا طبعا لما النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح قال يدخل الجنه سبعون الفا آه، بغير حساب مين دول يا رسول الله قال الذين لا يتطيرون ولا ي- يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاش بن محصن ده وقال آه، ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله قال أنت منهم فقام رجل وقال وأنا يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة سبقك بها عكاش هو ده طليحة بن خويلد قتله لما كان مرتد عن الإسلام ادي عكاشة بن محصن والتاني ثابت بن أقرم كان راجل كبير هو ثابت بن أقرم رضي الله عنه وأرضاه في سرية مؤتة في جمادى الأولى سنة 8 آه، استشهد زيد بن حارثة استشهد جعفر بن أبي طالب استشهد عبد الله بن رواحة الأنصاري وقعت الراية فخدها على طول ثابت بن أقرم لأن كان سيدنا النبي عليه السلام بيقول فإن قتل يبقى ياخد الرايه اللي بعديه جعفر فان قتل جعفر يبقى عبد الله بن رواحه فان قتل عبد الله بن رواحه فليرتضي المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم عشان كده على طول آه، ثابت بن اقرم خد الرايه وراح فحها فوق ها وقال بقى استقيموا رحمكم الله انا القائد لا يا ابا سليمان بينادي على سيدنا خالد ابن الوليد يا ابا سليمان يا ابا سليمان فرد عليه سيدنا خالد قال نعم يا ثابت قال خذ الرايه امسك انت القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه فقال خالد بن الوليد لا يا ثابت انت أح... كان على فكره سيدنا خالد اول معركه يطلعها وكان عسكري ليه لانه اسلم في شهر صفر سنه 8 ودي في جمادى الاولى سنه 8 يعني كان سيدنا خالد مسلم بقاله ايه صفر ر- ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى اه ثلاث شهور او اربع شهور في الحدود دي واسلم معاه سيدنا عمرو بن العاص المهم فسيدنا خالد بيقول له لا يا ثابت انت احق بها مني انت رجل لك سن شوفوا الادب شوفوا الادب يا شباب مش كل واحد على طول ر- سبدقن ولا رباها ولا لبس لي مش عارف ايه عامل نفسه عالم علامه حبر فهامه وعمال يتطاول على ال- ال- ال- اللي سبقوه بالايمان قال لا يا ثابت انت احق بها مني انت رجل لك سن قال خذ الرايه يا خالد فوالله ما أخذتها إلا لك أنت أعلم بالقتال مني الله أنت أعلم بالقتال مني شوف لا أنت عندك خبرة صح أنا أقدم منك وكده لا بس امسك يا خالد المهم فخدها سيدنا خالد وكان ما كان ده سيدنا ثابت بن أقرم طليحة بن خويلد الأسدي أيام ما ارتد عن الإسلام دخل في معركة وكانوا هم موجودين فيها فسيدنا طلحة معلش سيدنا لأنه أسلم بعد كده قتلهم الاثنين ها وبعد كده بقى أسلم طلحة وعاد الى الاسلام آه طليحه اسف طليحه بن خويلد الاسدي طليحه ابن خويلد الاسدي اسلم طليحه ورجع الى الاسلام فخلاص النبي عليه السلام يقبل منه الاسلام هيعمل ايه خلاص يا رسول الله ابسط يدك لو بيعك واشهد ان لا اله الا الله وانا نادم عن اللي حصل وكذا وكذا وكذا وكذا سيدنا عمر بن الخطاب مره بقى بيقول لسيدنا طليحه بن خويلد الاسدي كيف ارضى عنك وقد قتلت الصالحين ارضى عنك ازاي وانت موت اتنين من خيره الاخوه مموت اتنين من خيره الاخوه سيدنا آه، عكاشه بن محصن وثابت بن اقرم بص الكلمه اللي قالها بقى طليحه ابن خويلد قال انت زعلان مني يا عمر عشان انا موتهم الاثنين اه قال طليحه بن خويلد بعد ان اسلم ورجع للاسلام تاني قال الحمد لله الذي اكرمهما بيدي ده انا دخلتهم الجنه ولم يهني بايديهما الحمد لله الذي اكرمهما بيدي ولم يهني بأيديهما أنا لما موتهم راحوا الجنة لكن لو كانوا هما موتوني كان زماني في جهنم وصل المعنى فالحمد لله رب العالمين ال- النقطة اللي بعد كده آه، نقطة مهمة جدا الحقيقة احنا باصين للدنيا ولازم نبص لها نظرتها الحقيقية الدنيا اللي احنا فيها دي غيرنا حريص عليها طبعا وكذا وكذا وكذا وكذا انا عايز اقول احنا مش حريصين على الدنيا قوي والله ليه لان اصل هي رايحه رايحه ودي دار مؤقته يعني احنا حريصين على الاخره احنا حريصين على الاخره وهمنا الاخره صدق الله القائل في سوره القصص وبتغي اطلب فيما اتاك الله فيما اتاك الله اتاني الله ايه اتاني الله صحه وفلوس وزوجه وعيال ومنصب وعلم و و و دنيا وبتغي فيما اتاك الله الدار الاخره الدار الاخره يلا ابعت على الدار الاخره على الدار الاخره أه، تصدق نسيت اه ولا تنسى نصيبك من الدنيا والنسيت يا سيدي مش مشكله ان كنت ناسي افكرك مش قضيه اه وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إذا إحنا دايما باصين هناك دايما متطلعين للآخرة ليه؟ لأن الله يقول في سورة النجم وأن إلى ربك ها المنتهى أدي النهاية إلى الله سورة الانشقاق يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية فملاقيه لابد من لقاء الله لابد من لقاء الله علشان كده الدنيا عندنا هنا مزرعة للآخرة ما احناش عايزين نقعد ولا رسمين عليها ولا متمك يعني راكنين ليها لا والله لا والله يا رب يا رب يا رب اجعل الدنيا في ايدينا مش في قلوبنا لان لو في ايدي اهي سبتها لكن لو في قلبي لا سيبها فين ولذلك بص سورة التوبة يا أيها الذين أمنوا نعم يا رب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم بص اللفظ اللفظ تقيل اثاقلتم اللفظ بيناسب المعنى مالكم ت- إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثاقلتم إلى الأرض إيه اللي حصل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا آه في متاع صح بس إلا إيه قليل إلا تنفروا في سبيل الله يعذبكم عذابا شد أليما ويستبدل قوما غيركم يستبدل يا رب استعملنا ولا تستبدلنا يا رب ربنا يستعملنا ما يستبدلناش ايه حتى مش عايزين تنصروا دين الله تنصروا طب طب روحوا انتوا يلا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا زي ربنا ما قال يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه 60 ده فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على الك... أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ها يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم أيوة كده إنما اللي بيركن بقى هنا وقاعد هي دي بقى دنيته وآخرته مش عايز اللي هناك خلينا هنا وقت الله يعين الله اه ربك رب يوسف يا عم بقول لك ايه هو ربنا يخلقنا ويعذبنا بقول لك احنا ه- هنا قال الله في سورة يونس إن الذين لا يرجون لقاءنا إيه ليه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هذه المصيبة والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون فخلي بالك احنا باصين للدنيا ابتلاء وامتحان بنبص لفلسطين ابتلاء وامتحان العراق ابتلاء ابتلاء وامتحان افغانستان ابتلاء وامتحان الصومال ابتلاء وامتحان اليتريا كل مكان بنبص لحياتنا ابتلاء وامتحان احنا عايشين في جنه ولا عايشين في اخره آه، في عايشين في اخره في الجنه ولا عايشين في الدنيا هنا انت عايش في الدنيا والدنيا دار ابتلاء دار امتحان دار اختبار في ناس لا- ما- لم تختبر ده هو الله بقى منكم من يعيش في عافيه ويموت في عافيه ويبعث يوم القيامة في عافية ده هو الله سورة الأنبياء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا انت مالكش دعوه بس انت خليك في نفسك احنا كل واحد فينا في ابتلاء وامتحان كل شيء ربنا عطاه لك ابتلاء وامتحان ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة العنكبوت أحسب الناس خلي بالك بص اللفظ إيه ناس ناس آه لا سيبهم خلاص احنا مالنا ومالهم دول ناس لكن أن يقولوا آمنا الناس دول منهم اللي قال طلع بقى في مرتبة الناس قال آمنا فبقوا إيه بقوا مؤمنون لا دول ما يتسابوش بقى لا الناس سيبك منهم احنا مالنا ومالهم أحسب الناس لا سيبها أن يقولوا قالوا آمنا اه لا هات بقى المؤمنين دول أن يقولوا آمنا يا مؤمنون وهم لا يفتنون المؤمنون لا يختبرون لا يمتحنون لا لا لا لا لازم يمتحنون يختبرون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا ولقد فتنا الذين من قبلهم الناس اللي قبلين ربنا اختبرهم فليعلمن الله بص اللفظين الذين صدقوا في إيمانهم مع الله لما قالوا آمنا ولا يعلمن الكاذبين كاذبين في إيمانهم مع الله بس الآية فيها كلمة اللي هي إيه فلا يعلمن إيه ده يعني إيه يعلمن يعني هو ربنا استغفر الله مش يعلم لا ربنا يعلم بالمناسبة اوعى تقول ربنا عارف استغفر الله استغفر الله المعرفة عن جهل ومتى كان الله جاهلا استغفر الله انما تقول الله عالم انا عالم ان ربنا كذا ما تقولش ربنا عايز لا قول ربنا يريد عايزين نصحح الفاظنا في التوحيد مع الله ما تقوليش يا عم ربك رب قلوب تعتمدون فيها مشايخ ايوه نعمله فيها مشايخ ايوه نعمله فيها اه الدين كده اشمعنى لما بتتكلم مع واحد تاني بتغلط اقول لك اوعى خلي بالك لحسن ده اصل ميزان طب واشمعنى امال الله امال الله ها فما تقولش ربنا عايز استغفر الله دي من العوز من العوز والعوز اللي هو الاحتياج لا ربنا يريد ما تقولش ربنا عارف من المعرفة عن جهل لا استغفر الله فربنا عالم يبقى في ما نجيش نقول ربنا عايز لا نقول ربنا يريد ما نقولش ربنا عارف لا ربنا عالم المهم هنا بيسموه علم ظهور فليعلمن الله الذين صدقوا ده علم ظهور يعني ايه يعني الله يعلم اللي هيحصل اه وبعدين اهو حصل فعلم ظهر ظهر لينا لينا زي سورة القصص ربنا بيقول على أم سيدنا موسى ولتعلم أن وعد الله حق عشان تعلم علم الظهور يطلع لها العلم العلم الله اللي, اللي يعلمه الله هيظهر لها ها وهكذا لكن خلينا في الايه احسب الناس ان يتركوا مالناش دعوه الناس ان يقولوا امنا الله بقوا مؤمنين اه وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم لازم يختبروا ويمتحنوا زي اللي قبليهم فلا يعلمن الله الذين علم ظهور فلا يعلمن الله فلا يعلمن الله الذين صدقوا في ايمان مع الله مع الله ولا يعلمن الكاذبين اللي قالوا بلسانهم بس طيب الله يقول سوره ال عمران ما كان الله ليذر المؤمنين مؤمنين على ما أنتم عليه أنا مؤمن وأنا مؤمن ده أنا إيمان أقوى منك لا ده أنا الإيمان طفح في قلبي استنى استنى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز يميز الخبيث من الطيب بإيه؟ بالابتلاءات والامتحانات أه؟ وهو اللي بيحصل دلوقتي إيه؟ ما هو كلها ابتلاءات وامتحانات ابتلاءات وامتحانات من الله تبارك وتعالى طب الله بيبتلي ولا بينتقم الفرق بين الابتلاء والانتقام ايه الابتلاء للمؤمن والانتقام للكافر انا ابني مات سنه 82 مات محروق كان عنده سنتين ابتلاء ابتلاء طب ابن الكافر بيموت انتقام حصل لنا زلزال يوم الاثنين بتاع مصر ده ها ابتلاء لان احنا الحمد لله مؤمنون بالله طب ما الزلازل بتحصل هناك عند اليابان انتقام والكفره مش مؤمن باله ولا مؤمنين بحاجه خالص فالابتلاء للمؤمن والانتقام للكافر هو نفس الفعل بيحصل المصائب للمؤمن ابتلاء والمصائب للكافر انتقام بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه ان الله اذا احب قوما ابتلاهم عشان ما تبصش للمبتلى وتقول ايه اه آه، حظه وحش فقري طول عمره كده لكن شوف انا الحمد لله بص انا الحمد لله انت الحمد لله انت ايه الحمد لله على ايه ده ده ربنا بيحبه ان الله اذا حب احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ها النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح برضه يقول ايه ما يزال الم- ال- البلاء بالمؤمن في اهله ونفسه وماله حتى يلقى الله وما عليه شيء الله حديث البخاري يقول صلى الله عليه وسلم اسمع الحديث ده من يرد الله به خيرا اللي ربنا بيحبه يصب منه وفي رواية يصب منه يعني ربنا يختبره يمتحنه ها إن عطانا اختبار إن خد مننا اختبار إن عطانا وما خدش اختبار إن عطانا وخد اختبار إن ما عطاناش اختبار إن إن هو كله اختبار كل اللي ربنا عطوه لك من نعم هتبتلى وتسأل عنه طب ليه عشان خمس حاجات خمس حاجات ايه هم بقى هقولهم وان كان في وقت مش هنقدر ما اعتقدش هيبقى في وقت نشرحهم الحلقه الجايه خمسه بسرعه عشان نعرف ان اللي بيحصل لاخواننا في فلسطين مش بقى يعني واحد قاعد يقول لك الحمد لله انا قاعد كده آه، طبعا نسال الله العفو والعافيه يعني لا ت- لا تتمنوا لقاء العدو لكن اذا لقيتموه فاصبروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعلم ان ده اصطفاء من الله ليهم ان اللي مات ابنه قدامه ده ومات ابنه محروق مات ابنه متقطع ده ده ابتلاء من الله ليه وربنا بيحبه لان الواد ده برضه كان هيموت هيموت هو لو ماتش بالطريقه دي مش كان هيموت حتى لو كبر وبقى راجل عجوز وكبر زينا هيموت برضه انما لما يموت له ابنه قبليه هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قبضتم الحديث بقى آه، الله يسال الملائكه قبضتم روح عبدي اه قبضتم فلذة كب- فلذة كبده انت عارف الابن بالنسبه لينا يعني ها ايوه يا رب الملائكه وماذا قال عبدي قالوا يا رب حمدك واسترجع حمدك واسترجع منظر الاخ ده لا ينسى اللي بيلقن اخ الشهاده وهو نايم اه حمدك واسترجع اهو الحمد لله يموت على التوحيد يموت على الاسلام ها قال وماذا قال عبدي حمدك واسترجع فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي هذا بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد عوضا عن ابنه بقى اللي ربنا برضه عطاه له يعني هو ربنا سبحانه وتعالى مش ها لله ملك السماوات والارض اخر سوره الشورى يخلق ما يشاء يهب من الله لمن يشاء اناثا بنات ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا مره بنت ومره ولد ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير ها ابن لعبدي هذا بيتا في الجنه مكان ابنه اللي مات ده وسموه بيت الحمد طب والله انا بقسم بالله هنيجي في الاخره كلنا هو عيالنا هيزعلوا مننا دلوقتي ونقول يا رب كنت خدتهم كلهم وكنت بنيت لي كل واحد فيهم بيت قصر في الجنه ما هو ده اللي هيبقى في الاخره ده اللي في الاخره اللي قاعد وباقي لكن ربنا نسال الله العفو والعافيه ما دام ربنا ابقاهم وربنا يديهم الصحه وينبتهم نباتا حسنا ويبارك لنا فيهم يا ربي ويعزهم بالاسلام ويعز الاسلام بيهم جميعا لكن لو حصل ما نبقاش آه، ايه ده و- لا نبقى عارفين الموضوع ماشي ازاي ولذلك اهو بيبتلينا الله تبارك وتعالى بخمس لخمس اسباب خمس حاجات رقم واحد تمحيص ايمان وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين سوره ال عمران مش انت بتقول انت مؤمن قوي طب وريني مش انت بتقول حافظ القران اه طب سمع سوره كذا كده ما تجيش تقول لا سمع لي آه، الفاتحه بقى ها لا ما ينفعش فاتحه ايه انا سامع لك من اي مكان عشان اشوف انت حافظ ولا لا العربيه بتاعتك دي قويه اه تقدر تروح بيها آه، للسعوديه وترجع مثلا ها يبقى تمحيص ايمان اتنين تكفير سيئات صحيح مسلم ما يصيب المسلم قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب يعني تعب ولا وصب يعني مرض ولا هم ولا غم ولا أذن ولا حزن حتى الشوكة يشاكها وشوف إخواننا في فلسطين والعراق وأفغانستان الصومال أريتريا شوك شوف شوف الشوك قد إيه حتى الشوكة ده صواريخ يا رب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه الله الله وشوف كلمة إيه هم غم حزن إحنا وهم يعني احنا مثلا قاعدين مبسوطين لا والله ما احنا بيصيبنا الغم والهم والحزن ها يبقى نمره واحد تمحيص ايمان اثنين تكفير سيئات ثلاثه واحد يقول لي بقى بس السيئات يعني كانت بسيطه وخلاص راحت من زمان جميل يا حبيبي ها ثلاث رفع درجه خلاص يا اخوان انت في الجنه بس في انهي درجه اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اعلى الجنان سقفه عرش الرحمن ومنه تنبع جميع انهار الجنه الله يبقى ايه ها تمحيص ايمان تكفير سيئات رفع درجات في الجنه اربعه تصحيح مسار ساعات الواحد يعني بيغلط شويه كده ارجع واحد حلو ابن حلال ربنا كرمه بقرشين ايه بقى ايه معانا فلوس والله دلوقتي طب ما يلا يا اخويا في الخير لا والله دلوقتي بفكر اشرب سجاير بقى ده انا عشان الله طب اه طب لا حاضر حاضر حاضر ها؟ تصحيح مسار تصحيح مسار الواحد ماشي كده مثلا عمال يبص على واحد دب في عمود اه طب ما الحمد لله امشي عدل ها على طول تصحيح مسار خمسة قرب من الله قرب من الله الحياة شدانا واخدانا واحنا مش فاضيين والله ما أس- استغفر الله العظيم في ناس مش فاضيه ربنا استغفر الله تقول لك كده شغل شغل شغل بنطلع الشغل الشغل الشغل طول النهار الشغل صليت والله يا اخي ما فاكر الساعه كام يوه ده الصلاه راحت عليا كمان شغل شغل طب اقعد بقى خد ابتلاء بقى واقعد بيه في المستشفى كده بقى مربوط رجلك بقى ما انت مش هتتحرك ما بس اقعد فكر شويه اهدى بقى شويه كده اهدى يلا صلي بقى كده وسبح وفكر في لا يلا قرب من الله لان انت عايز تقول انا دلوقتي قاعد كده اهو ها وكرافته وبدله وبتاع واقول له يا رب صح جميل يا رب لكن دي زي يا رب اللي في مستشفى زي اخواننا في فلسطين يا رب الطياره جايه هي يا رب احفظنا ها لا قرب من الله فربنا بيبتلينا علشان الخمس حاجات دي فده ابتلاء لاخواننا في فلسطين الحبيبه ربنا يثبتهم يا رب وابتلاء لنا احنا كمان لان في سوره الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنه ربنا بيختبرنا ببعض اتصبرون وكان ربك بصيرا يبتلي الغني بالفقير الغني هيدي الفقير والفقير هيقول ايه اشمعنى انا رأى يبتلي الحاكم بالمحكوم هيحكم بشرع الله ولا لا واحنا هنسمع ونطيع يبتلي الضعيف بالقوي هيفتري عليا يبتلي القوي بالضعيف ها يبتلي المجرمين يبتلينا بالمجرمين ال- الكفره اللي بي- بيموتوا او ناسنا وبيكسر ها ويبتلي اخواننا هيقولوا ايه وهيعملوا ايه هتوقف عند هذا القدر نستكمل المرة القادمة إن شاء الله ما زلنا في فلسطين الحبيبة نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا